قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
سبحان الله العظيم أما بعد فقد من الله علينا بنعم كثيرة نعيشها هذه الأيام قد من الله على مصر عامة بهذا الفتح الذي كنا نرجوه منذ شهور وسنين وقد من الله علينا خاصة الآن بوجود داعية شاب مهتم بقضايا الشباب هو الآن بيننا هو الآن بيننا حديثه عن كيفية تغيير النفس وكيف يغير الشاب نفسه من الفساد إلى الصلاح ومن السوء إلى الخير ونحن الآن مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ علي قاسم خالد صدر
تفضل تفضل والله لم لا لا والله والله حلفت ان شاء الله بالله.
شكرا على عباد الذين اصطفى اما بعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته آه، ما دام قد اقسم اخي الفاضل وحبيبي الشيخ علي آه، فلن اطيل ان شاء الله مع اني لو تحدثت بعده ربما اطلت ف أنا كنت وعدت الشباب إن أنا هكلمهم عن السياسة والدين في لقاء آخر فنبدأ كده كبداية ونبقى نكمل في لقاء آخر إن شاء الله لأن الموضوع طويل ويحتاج إلى وقت أطول لا, لا انفصال بين السياسة والدين السلطة الدينية آه، والسلطة السياسية كانا متلازمين مع الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا يوسف عليه السلام وهو نبي وهو رسول يطلب من ملك مصر أن يجعله على خزائن الأرض يكون وزير الإيه؟ وزير المالية منصب وزير المالية منصب سياسي ولا ديني؟ سياسي لا سياسي اه هو منصب سياسي و و ومن و ومقام النبوة مقام ايه ديني يبقى يوسف عليه السلام جمع بين السياسة والايه والدين طيب موسى عليه السلام وخلي بالكم الكلام ده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لان قبل كده انا قلت لكم في فرق بين الدوله الدينيه في اوروبا والدوله الدينيه فين في الاسلام اللي حضروا معانا اللقاء يوم الاربع الماضي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان انبياء بني اسرائيل يسوسون قومهم يسوسون يعني ايه يحكمون قومهم بالسياسه لان ايه معنى السياسه السياسه هي قيادة الشعوب بما يحقق لهم الصالح في الدنيا ها والآخرة هي دي السياسة الشرعية قيادة الشعوب بما فيه صالحهم في الدنيا والآخرة فكان أنبياء بني إسرائيل يسوسون قومهم أول مهمة لموسى عليه السلام يطلبها من فرعون ايه ان ارسل معي بني اسرائيل يعني لما نرسل مثلا نبيل العربي الان الى الولايات المتحده ل- ل- ليرسل الينا الشيخ عمر عبد الرحمن مثلا اعاده الله الينا سالما غانما اللهم امين هذه المهمه مهمه سياسيه ولا مهمه دينيه سياسيه يبقى أول مهمة لسيدنا موسى عليه السلام مع أنه نبي رسول كانت مهمة سياسية وهو أن يرسل فرعون مع موسى عليه السلام بني إسرائيل ولا يعذبهم يعني يطلق سراح هؤلاء ولا يعذبهم موسى عليه السلام لما أمر قومه وأنا يعني ماشي كده بسرعة بختصر مع ان كل جزئيه تحتاج الى وقت موسى عليه السلام عندما طلب من قومه أن يدخلوا ال- البيت المقدس والمدينة المقدسة هذه الوظيفة وقيادة الجيوش قضية سياسية ولا قضية دينية سياسية موسى عليه السلام لما جاء قومه لما جاء قومه وطلبوا منه أن يبين لهم من الذي قتل القتيل فقال اذبحوا بقرة لكي يقيم الحد والقصاص أو يطلب الدية هذه إقامة الحدود قضية يقوم بها من ولي أمر المسلمين الحاكم القائد السياسي طب تعالوا كده بعد سيدنا موسى يوشع بن نون كان قائدا للجيوش هو الذي فتح بيت المقدس ودي مهمة سياسية مهمة سياسية ظل بنو إسرائيل يجمعون بين النبوة والدين إلى أن ظهرت فيهم المعاصي فابتلاهم الله عز وجل بفصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية بقى النبي من أنبيائهم عليه السلام يملك السلطة الدينية دون السلطة السياسية إيه الدليل على كده اقرأ كده في سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يبقى هنا انفصلت ال- ال- السلطة الايه الدينية اللي هو النبوة عن السلطة السياسية وهي الايه الملك فما كانش ينفع النبي منهم عليه السلام يقود الجيوش لأنه لا يملك إلا السلطة الإيه؟ الدينية فقط ليس معه السلطة الإيه؟ السياسية ده كان يعتبر عقوبة لمن؟ لبني إسرائيل في هذه الفترة فلما بعث الله طالوت ملكا وحدث التصفية والابتلاء والاختبار والفتنة لهؤلاء حتى وصلوا إلى 313 ووفق الله داود في قتل في قتل ها جالوت وقتل داود جالوت هنا لما رأى الله الإخلاص والتوفيق من هؤلاء ولا سيما من العبد الصالح داود عليه السلام جمع له بين السلطتين مرة أخرى السلطة الإيه؟ ها؟ السياسية والإيه؟ والدينية ربنا بيقول إيه بقى؟ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة الملك السلطة السياسية والحكمة النبوة اللي هي السلطة الدينية واستمر الأمر من بعده في عهد سيدنا سليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم البشر كان يملك السلطتين السلطة السياسية والسلطة الدينية ولذلك لما اختار مكانا لبني إسرائيل للمهاجرين يهاجرون فيه اختار الحبشة وقال لأن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد فهذا الاختيار بسلطته الدينية ولا السياسية السياسية طب لماذا لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة آه لأنه نبي إمام فما ينفعش يخضع تحت سلطة ملك من الملوك لأن له ال- السلطة السياسية لقيادة العالم قيادة العالم كله صلى الله عليه وسلم لما يبحث عن قبيلة من القبائل تحميه وتؤازره وتنصره هذه سلطة ايه سلطة سياسية لما يصل إلى المدينة ويبرم الاتفاقيات اتفاقيات المواطنة بينه وبين سكان المدينة من اليهود دي سلطة ايه سلطة سياسية لما يأتي الأحزاب ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفق مع غطفان وأنا هختم بالقصة دي لأن الموضوع بيستمر معنا إلى السلطان عبد الحميد الذي خلع من منصب الخلافة الإسلامية على يد العلماني واليهودي م- مصطفى كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق سنة 1924 ولكن أختم بهذه القصة لأنها دليل قطعي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك السلطتين السياسية والدينية تعرفين غزوة الأحزاب وأن العرب جاءوا ليجتسوا الإسلام والمسلمين من المدينة المنورة فكانت من القبائل الكبرى مع العرب قبيلة غطفان 4000 والعرب كلهم اللي جايين محاصرين المدينة كام؟ عشرة آلاف على الراجح فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عيينة بن حصن هو عارف أن عيينة بن حصن وده ذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان ملم بالأفكار السياسية والأهداف والغايات لسادة العرب فعارف أن عيينة بن حصن يهمه الفلوس جاي أصلا يرغب في ثمار المدينة فأرسل إليه وتفاوض معه هو وبعض قادة غطفان أن يعودوا ولا يقاتلوا المسلمين مقابل أن يعطيهم ربع, ربع ثمار المدينة قالوا لا كل ثمار المدينة تلت ثمار المدينة لا تلت تربع ثمار المدينة ظلت المفاوضات حتى اتفقوا على نصف ثمار المدينة تحديد الربع والنصف والتلت وغيره دي مهمة سياسية ولا دينية لو كانت دينية كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخد ويدي في الكلام كان تقبل الأخذ والرد طيب بعد ما اتفق مع عيينة بن حصن أيضا اتفاق سياسي شاور السعدين سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج لأن هم اللي يدفعوا لأن المدينة بإيدهم هم فقال يا رسول الله هذا أمر من الله أم شيء تصنعه لنا أم لك فيه رغبة يبقى هم عايزين يعرفوا هو أمر ديني وحي من السماء يبقى قضية دينية ولا قضية سياسية يصنعه لصالح أهل المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة فقالوا فقال يا رسول الله السعدان قال يا رسول الله والله إن هذا الحي من غطفان ما كانوا يأخذون ثمرة من ثمار المدينة إلا كرا أو بيعا كرم منا أو بيع أما وقد أعزنا الله بالإسلام نعطيهم الدنية في ديننا والله لا نعطيهم إلا السيف فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حسن وقال أسمعت يا عيينة قال نعم قال القول ما سمعت يبقى هذه المفاوضات كانت نابعة عن سلطة سياسية أم سلطة دينية لو سلطة دينية لو بالوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن الاتفاق لا لما الحباب بن منذر جاء وقال يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة قال بل الحرب والرأي والمكيدة يبقى دي سلطة إيه سياسية مع أن الحديث في سنده مقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الفداء في الأسرة أسرة بدر دي سلطة سياسية ولا سلطة دينية سياسية بدليل أن الله عز وجل عاتبه في أنه أخذ هذا الاختيار وشاورهم في هذه القضية واتفقوا على هذا مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قضية سياسية ولا قضية دينية سياسية وغير ذلك من المواقف التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا إماما سياسيا وكان نبيا رسول يبلغ ما أوحي إليه من رب العالمين ولذلك لما وقف المسلمون في سقيفة بني ساعدة وقالوا على أبي بكر اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما في صلاتنا إماما في ديننا أفلا نرضاه إماما لدنيانا إذا فطنوا أن أبا بكر سيملك السلطتين السياسية والدينية فبالدين نحكم الدنيا وبالدين نصلح دنيانا أشكر أخي فضيلة الشيخ علي على يعني حضوره ولقائه بشبابه وبإخوانه وأخواته وأشكره مرة أخرى أن قدمني على نفسي وهذا يعني وهذه شيمة الكرام وشيمة الصالحين فبارك الله فيه وجزاه الله خير وأشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور وجيه الشيمي على ما قدم جزاه الله خيرا عنا والآن مع الكلمة المرتقبة كلمة فضيلة الشيخ علي قاسم فلفل
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواننا طلبة كلية دار العلوم جامعة الفيوم السلام عليكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال حقيقة أسعد أيما سعادة أن ألتقي بإخواننا وأحبابنا من طلبة كلية دار العلوم هذه الكلية المباركة التي أرجو الله تعالى أن تكون مفتاح خير ناصرة للإسلام وأهله في زمان الغربة الثانية التي حدث عنها نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإخواننا وأخواتنا من الناصرين لقضية الإسلام هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه التقط خيطا من كلام أستاذنا الفاضل وشيخنا الكريم الدكتور وجيه حفظه الله حين تكلم ردا على الليبرالية والعلمانية المجرمة التي تحاول الآن الآن الحرب الضروس على الإسلام وأهله فمنذ إعلان النتائج التي قالوا بأنها نتائج الاستطلاعات الأولية بما يعرف بنتائج الاستفتاء على نعم ولا وإلى اللحظة التي يتكلم فيها المتكلم مع إخواننا وهؤلاء حتى هذه اللحظة لم يكفوا عن الحرب على قضية الإسلام لأنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن إسقاط الفكرة الإسلامية واجب مقدس عندهم وأنا أقول لهؤلاء خسئتم فإن كان الإعلام معكم فالله معنا إن كان الإعلام العميل الموجه الذي ينطلق يمنة ويسرة لتشويه صورة الإسلاميين ليلا ونهارا سرا وجهارا إن, إن كان إعلامهم معهم فالله معنا الله مولانا ولا مولى لهم الله ناصرنا ولا ناصر لهم إن كانت أمريكا وإسرائيل هي التي تحوم حول هذا البلد ناصرة للعلمانية والليبرالية ومن حذا حذوهم من الأفاكين والخراصين فأنا أقول لإخواننا وشبابنا إن الله ناصرنا قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا بل أنا أقول لهؤلاء وأذكرهم بالخسارة في الدنيا قبل الآخرة بنص كلام الله تعالى في قرآن يتلى إلى يوم القيامة قال تعالى الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون نعم لا صلاح للدنيا إلا بالدين حقيقة رأيناها ورآها من سبقنا فهذا ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع يقول لقد نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلحه إلا الدين سبحان الله يا أخي بص على الولد قبل ما ربنا يهديك تلاقي بيشلف وشه خد بالك انت وبنطلونه ساقط منه وبوكسره طالع واخد بالك انت مسخره اي أيوة والله وتلاقي الولد تاني ماشي واخد بالك لابس باضي كارينا واخد بال فضيلتك وحالته كار بالكار وماشي في الشارع قاعد ازيك يا سوس يا ده كسف على دمك يا يعني. تيجي تبص على هذه الوشوش قبل الالتزام سبحان الله أه ولا تشوف الثانية بقى قبل ما ربنا يهديه الأخت سوس ماشية لابسة ميني جب وميني ميني جب وما فيش جب واخد بال فضيلتك بعد إذن الدكتور وليه يعني أصل الرجالة دي تبعنا بقى أنا فاهم أنا الكرة هتمشي إزاي واخد بال فضيلتك والتانيين قاعدين يقول لك ابعدوا الدين اقصوا الدين لا صلاح للدنيا إلا بإقصاء الدين طب هو من عهد محمد علي العهد محمد حسن الدين بر كانت النتيجة ايه انتشار زبالات الأفكار وضياع الأخلاق انهيار سياسي خلخلة مجتمعية فراغ أمني صح كل دون كان يحدث بمباركة الديمقراطيين العلمانيين الليبراليين لا ايه الكلام التخين ده ايه الكلام الكبير اللي بيقولوه ده بقى اقوم اقفلك عشان نشوف ايه القصة دي فبيقول لك ممكن نصلح الدنيا بغير الدين هل هذا الكلام حق كلام هذا محض باطل قال الله هل تصدقون الله قال الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الشيطان تحالف مع الأستاذ من غير شعر واداله فكرة في برنامج ما فيش أمل ليستضيف الدكتور ملوش لازمة وقد تمت هذه الاستضافة في قناة من القنوات الحقيرة اسمها قناة الخنزيرة ويستضاف هذا الدكتور يقول له أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك معانا النهاردة في برنامج الجماهير ملوش ايه مفيش أمل أهلا وسهلا بحضرتك وأنا استضيف اليوم الأستاذ الدكتور ملوش ايه مفيش أمل ولا ملوش لازمة معلش رواية أخرى واخد بالك وسنتكلم اليوم عن أخطر مشكلة يعاني منها المجتمع المصري الآن طبعا أول ما تسمع هذه الكلمة هتقول مشكلة السولار ولا هتقول مشكلة الفراغ السياسي ولا هتقول مشكلة الضياع الأمني ولا هتقول مشكلة الانهيار الاقتصادي ولا مشكلة توقف البورصة ولا مشكلة ولا, ولا التحرش الجنسي ولا ولا طلعت المشكلة ايه يا اخواني اسلمت المجتمع يقول له ايه رأي حضرتك في هذه الظاهرة الخطيرة يرد يقول له يقول له يا اخي انا اتخنقت يا اخي يا اخي احنا اتخنقنا يا اخي يا اخي بفتح الحل الاقي دقن يا اخي افتح الحنفية الاقي سواك يا اخي امشي في الشارع الاقي كفار قريش استاذ دكتور أني في كلية مش عارف الكعب العاد في الثمانينات كنت بدخل الكلية ألاقي وظاويز ماشية كده فجأة ولا حول ولا قوة إلا بالله الكلية باظت كل شوية تدخل لي واحدة السلام عليكم يا دكتور انت تابع مين يا بيه تقول له يا دكتور ده انا طالبه في سنه رابعه هنا تفس- انت عندي يا بنت انت عامله في نفسك كده ليه تقول له يا دكتور اسكت مش انا تدينت يا دي الخيبه ضحكوا عليكي وتدخل الاخت اللي بعدها تقول له السلام عليكم ورحمه الله يا دكتور يقول لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انت تابع مين يا بنت تقول له ما انا زميلتي الاولى انت لابسه نقاب ليلتك قطران لبسه نقاب الاسلام بيقول لكم تنقبهم ايوه يا دكتور ده الاسلام قال كده انتوا فاهمين الاسلام غلط انتوا اللي مسوقين صوره الاسلام الاسلام خلقك علشان يبقى شعرك مرسل وعينك متكحله ولابسه بضي واسترتش علشان الرجاله الطيبه دي يا بنتي انت مش فاهمه الاسلام صح يا بنتي ويطلع الدكتور يقول هذا الكلام القبيح القذر علنا في اعلام عميل موجه اسلمت المجتمع ويطلع له الطالب يقول له السلام عليكم يا دكتور وقت السكشن اه بعد اذن حضرتك اذان الظهر اذن اريد الصلاه يقول له ايه يا اخويا يقول له عايز اصلي يقول له عليه العوض ومنه العوض في الجامعه الجامعه باظت طول ما اشكالكم موجوده عمر الجامعه في مصر ما هتتقدم ده كل ده عشان الواد قال له قوم ايه اصلي العمل عباده يا انا العمل عباده طب يعني انا عايز اقوم اصلي يا دكتور يا ابني الكلام ده كان زمان هم اللي صلوا اخدوا ايه هونج كونج واليابان كانوا بيصلوا ما عمرهم ما ركعوها وبقوا النمور الاسيويه ايه اللي دخل اليمين في الشمال تلاعب بالعقليات ويقول لك الصلاح للدنيا يكون بتنحية الدين ابعد الدين وخلي الدين بعيد عن الحياة وعن مواقع التوجيه والتأثير علشان نصل إلى التقدم فعلا احنا وصلنا للتقدم في الفسوق وصلنا للتقدم في الضياع أكبر نسبة مخدرات يا ده العيال كلها قاعدة تلف في المدن الجماعية كل ما ادخل مدينه جماعيه اخبار المخدرات يقول لي ما شاء الله يا دكتور ما شاء الله بيقول لي نص الشباب بيشرب والنص بيشاور عقله اخبار البنات ايه يقول لك ما شاء الله ما انت مين كل اخت عامله جمعيه استغفر الله العظيم يا رب طب وحل الموضوع ده ايه قال لك اصل لازم تتقدم الدنيا بغير بغير الدين أنا بقى جاي أقول لك تتم الكلام أستاذنا لا صلاح للدنيا إلا بالدين علشان كده اخترت لإخواني وأخواتي أن يكون حديثي مختصرا مقتضبا حول أخطر قضية ألا وهي سياسة النفس إزاي النهارده قبل ما اسوس المجتمع اسوس نفسي أغير نفسي إن ثورة قامت لا تغير أبناءها هي ثورة ناقصة أليس كذلك؟ حصل إن ناس اتغيرت آه نسبة ضعيفة جدا هي التي تغيرت صح والأكثر تغير ولكن من سيء إلى أسوأ صح كنت امبارح مع إخوانكم في جامعة المنصورة فواحد بعت لي سؤال بيقول لي أسألك سؤال شخصي ماذا ستفعل في هذا البلد لو كنت حاكما لمصر فأنا ضحكت وقلت له نحن لا نريد أن نحكم ولكن نريد أن نحكم بكتاب الله أي بلد أي مكان له سقف صح السقف ده لو مش موجود تبقى أنت عريان صح تخيل أنت النهارده بنيت بيت من غير سقف تبقى انت كده ماشي عريان ولا لا عريان صح فما مظلة النظام الذي نطلبه الإسلام فراح واقف لي كده إسلام مين بقى إسلام السنة ولا إسلام الشيعة ولا إسلام الإخوان ولا إسلام اسلام مين قلت له اسلامنا كتاب الله وسنة رسوله بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأرجو أن يفك التوأم المتلاصق بين الإسلام والجماعات احنا عايزين ديننا اللي ربنا قال عليه واللي النبي قال عليه صح بس كيف تسوس النفس النفس اللي قاعدة تقول لك خليك ليبرالي يعني ايه ليبرالي يعني متحرر الدنيا حررت تعمل ايه تتحرر طيب تتحرر من ايه قال لك من كل قيد سواء كان قيدا دينيا أو عرفيا أو مجتمعيا أو خلقيا أو أي قيد ها تحرر منه ده فكرني بقاعدة كل ما تتزنق اقلع هي دي تحرر من كل قيد طب احنا ينفع نتحرر من قيد العبودية اللي موافق انه يجوز لي ان اتحرر من العبودية لله يرفع ايده طب اللي موافق انه عبد لله يرفع ايده موافقة انت عبد كيف تسوس نفسك لتصل الى هذه العبودية الى تغيير النفس الى الاحسن لا الى الاسوأ واحد لن تتغير الا بتوفيق الله لك صح يا مناس حاولت حاولت كتير كتير ان هي تتغير تتغير تتغير وفي كل مرحلة من مراحل التغير بتقف ليه بتقف يا اخواني ليه لان الله لم يعنها يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه طبعا انتوا جماعة بتوع الفيوم اول مرة جيلهم في الجامعة هنا الله يبارك لك يا دكتور في عندنا حاجة اسمها بروتوكول للقعدة معايا ايه البروتوكول ده لما يجي اسم امام راحل تقول رحمه الله لما يجي اسم امام حي تقول حفظه الله لما يجي اسم صحابي تقول لما يجي سيرة سيدنا النبي ولما يرد ذكر الله تقول جل جلاله خلي بالك من القواعد دي عشان ما احرجكش يقول ابن القيم شكرا جزاك الله خير ربنا نجاك مني الحمد لله يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حينما يسأل عن تسلط الشيطان على إرادات العبد يقول لا تقل إن الشيطان تسلط ولكن قل إن الحافظ أعرض لا تقل إن الشيطان تسلط ولكن قل إن الحافظ أعرض يعني الولد اللي بيكلم البت بتاعته بالليل أو الأخت الكريمة اللي بالليل كده ايديها لعبت في موبايل وكلمت واد بالليل ده تسلط عليها الشيطان اه تسلط عليها الشيطان بس تسلط لما ربنا سبحانه وتعالى أوكلك إلى نفسك وصلت أول سبيل للتغيير أن يوفقك الله قال الله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أخونا اللي بيشتكيني التليفون اللي ما بيهداش ده يا شيخ الحر بدأ يا شيخ الحر بدأ وما أدراك ما الحر عندنا بقى في مشكلة لما الحر بيبدأ في حاجات كده وحشة وخواطر زبالة وعادات قبيحة بتقام لما الحر بيظهر صح دي مشكلة وفي الشتاء برضه يعني بس في الحر الموضوع بيبقى ايه زايد شويتين ازاي اتوب من القصه دي فبتوصف له وصفه علاج فبعد شهر يقول لك رجعت تاني نقول له رجعت لان الله اعرض عنك وصلت نفسي البس النقاب قاعدين يشتموا النقاب يشتموا النقاب والنقاب والمنتقبات خوارج يا خر... المنتقبة خوارج يا خر... أمال اللبسة مين يجيب دي إيه؟ سنية قال لك طبعا ماشي على السنة مش النبي قال أسفل الكعبين من الإزار في النار سنة خد بالك سنة عن إبليس فالأخت قالت والله لا ألبس النقاب نصرة للإسلام والله العظيم لا كلام مفتي ولا كلام غير مفتي أثر على ديني والله العظيم والله لا ادخل الامتحانات بالنقاب وواحد جدع بس راجل كده يقف لي ويقول لي ما تخشيش هقلع الجزمه واخلص والله العظيم يا اخوانا تيجي لك الاخت تقول لك انا بدات وبتاع وباباها وقف لها قال لها شوفي يا- شوفي لا النقاب لا الجامعه والاخت تتصل تعيط فنقول لها لا النقاب لا الجامعة يبقى ايه يبقى النقاب هيتخرجوا من الجامعة يعملوا ايه دول اللي قبلكم يا بنتي قاعدين بقالهم خمسين سنة بينتظروا التعيين قبل ما يخشوا المقابر واخد بالك انا عايز يلقى الله ويقول له يا رب انا اتعينت في الحكومه نقاب فتلاقي فتنة زي دي فالأخت بعد ما تاخد الخطوة تعمل إيه؟ ترجع تاني أخ ثالث محترم زي حضرتك يقول والله العظيم لا صلي في الجامع الخمس صلوات ويقوم خلاص توكلنا على الله ويجي له واحد صاحبي يقوم داخل عليه الأوضة بقى في المدينة الجامعية ولا بتاع أنت رايح فين؟ يقول له أنا رايح أصلي يقول له إيه؟ يقوم حاط إيده كده عليه أنت سخن يا ابني؟ لا اله الا الله ده من ايه يا حبيبي اه الامتحانات قربت انت تابع اللي بيصلوا ايام الامتحانات لا يا عم انا نويت ان شاء الله حافظ على الصلوات الخمس يا ابني ما انت كنت كويس يا ابني يا ابني ما انت كنت مواطن مستقيم يا ابني وصالح يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده صح يا جماعه سبحان الله يبقى لا تغيير للنفس الا باعانه الله وتوفيقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله ولا تعجز رقم اثنين كيف تغير نفسك لابد من تغيير القناعات الفاسدة الخاطئة التي ورثها الناس جيلا بعد جيل مثال من القناعات دي تيجي تقول لواحد يا ابني اخبارك ايه مع ربنا يقول لك زفت طب انت ما انتش ناوي تتوب يقول لك سيبها لله اللي هيحاسبني فوق فوق فين يعني تيجي مثلا واحد انت ماشي مثلا في عندكم هنا في جامعه الفيوم فواحد بيعاكس واحد قلت له يا ابني خاف من ربنا يقول له انت مال اهلك انت انت مالك يعني ايه اللي انا مالي ده انت في ايه واحد ثالث مثلا قاعد مع اخت فاضله بيذكرها بالله واخد بالك فانت دخلت عليه قلت له يا اخي السلام عليكم رحت واخده على جنب واشتغلت بادب النصيحه يعني احنا لا بنضرب ولا بنقطع عودان ولا الكلام ده. هتقوم داخل السلام عليكم يا اخي كريم بعد اذنك طبعا هو عامل فيها ذكر قدامها فما تخشش عليه يعني تجيبه كده واخبارك ايه وبتاع مش عارف ايه والقصص دي وانت تكلمه بقى فتتفاجئ يقول لك انجز خلص المطلوب يعني ايه يعني المطلوب تقوم تسيبها وتمشي يقول لك ما انا سايبها انت مال اهلك انت عم في ايه مش ده برضه قناعه من القناعات القناعه دي انتشرت ليه علشان في قاعده فاسده بيتم الترويج لها باعتبارها اصل من اصول العلمانيه اللادينيه إحنا قاعدين نسمع الوقت يقول لك علمانيه وليبراليه ومهلبيه في حاجة اسمها أصول لهذه العلمانية العلمانية دي من أصولها الحرية المطلقة حرية مطلقة أهم حاجة إن الحرية دي تكون على مزاج الساسة نخر لما طلع حكاية الرأي والرأي الآخر المفروض إن أنت لو الرأي الآخر ما عجبكش تحترمه ولا لأ على قواعد ال- العلمانيين قال لك لا ما انت ما انتش فاهم القاعدة الرأي والرأي الآخر ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد إحنا النخبة المسقفة إحنا بس اللي نقول والشعب كله يقول أمين إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي صح هو كده فغير القناعات الخاطئة أنا حر أنت حر في المباح ولست حرا في غير ذلك صح أنت حر بما لا يخدش سقف العبودية أنت حر طالما أنك مذع مستسلم لله علشان كده قالوا الحرية المطلقة تساوي الرد عن الإسلام صح لأن أصلا كلمة إسلام يعني إيه؟ استسلام ففي ريموت كنترول تمشي يمين وتمشي شمال وفق ما أراده الله المساحة المتاحة الباقية في حرية المباح أنا نفسي أكل محشي واخد بالك والدكتور وجيه ما بيحبش المحشي مثلا وإن كنت أظن غير ذلك يعني واخد بالك أنا أكل محشي وهو ياكل مكرونة بالبشاميل خلاص وإحنا الاتنين حبايب ما نعكس حاضر يا دكتور يا كريم يا رب اللهم ارزقنا بطا وقربنا إليه واجعله من نصيبنا في هذه الليلة يا رب أنا سامع واحد بيقول في عندي بطة وأنت معايا أنت جاي يا ابني تنق لنا في اللقمة يا ابني. اللهم صل على محمد نرجع لموضوعنا يبقى أنت عندك سقف لا يجوز لك أن تخرج عنه صح وإلا أتيت بناقض من نواقض الإسلام شيء عندنا نواقض للوضوء في حاجة اسمها نواقض الإسلام من ضمن القناعات دي أنا يائس يقول لك يا عم أنا بتفرج على أفلام نص كم أنت لو دخلت شفت موبايلي هتلاقي عليه درر الدرر السنية واخد بالك التابعة للخوارق الشيطانية وتفتح الموبايل تلاقي بلاوي نسأل الله السلامة والعافية التالت أصل أنا ليا صفحة وجروب على الفيسبوك خير يعني وبشيط طول الليل بقوم الليل يعني ايه مش فاهم يعني يعني وانت الشيء ده كده ملوش ضوابط الدنيا سداح مداح يقول لك نحن في عصر الانفتاح الانفتاح على الاخر يعني الانفتاح على الاخر ده ملوش آه، مقيدات فلما تيجي تقعد تكلمه عن التوبه وبتاع بياخد من ودنه اليمين يقول لك ربنا خلق لنا اتنين ايه اتنين ودن واحده تسمع والتانيه ايه التانيه تطلع الكلام ده فاسد الكلام ده فاسد ربنا خلق لك اتنين ودن علشان تسمع بواحده وتعقل الكلام وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير تالت حاجة حتى تغير نفسك لابد من وجود الباعث اللي احنا بنسميها الشحنة والرغبة عارف الموبايل عارفه طبعا له شاحن لما البطارية بتاعته بتفضى بنشحنه كذلك القلب إذا أردنا أن نصل إلى الله فلا بد من شحن القلب عشان القلب ده يثبت ما يبقاش متقلب إزاء الفتن علشان كده المؤمن المؤمن ثابت لا يتلون ولا يتغير إنما الضال متلون ومتغير اول ما يطلع له واحد في التلفزيون يقول له يا اخي صدق ان الشيخ حسان ايوه ماله الشيخ حسان يقول له الشيخ حسان ده راجل طلع سارق نص اموال البلد وتلاقي واحد يقول لك لا اله الا الله ده احنا كنا فاكرين راجل طيب يا اخي بقى يا راجل اي واحد يقول لك اي كلام تقوم تقول له امين ينفع انت عارف انت قلت امين ليه علشان شحن البطاريه ضعيف صح واحد تالت يطلع لك يقول لك شفت يا اخي الشيخ يعقوب يا اخي شفت يا اخي العقليات غزوة الصناديق يا عم انت مش لسه قايل الرأي هه. والرأي الآخر طب الرأي الآخر يا سيدي قال خلاف اللي انت بتقول تقوم مقوم الدنيا عليه وتشغل رجالتك على اليوتيوب والإنترنت والفيسبوك والتويتر والمواقع غزوة الصناديق مفاجأة الشيخ يعقوب ها ها ها ها والناس تقعد يقول لك شفت يا أخي الشيوخ بتوعك يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل تحصل أزمة امبابة يا رجالة ده احنا مسلمين وإسلامنا لا يأمرنا لا بكسر صليب ولا اعتداء على الآخر وإن خالفناه في معتقدنا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أول ما حصلت القصة دي قال لك مين اللي ورا الفيلم ده الفزاعة وهتفضل تسمع الفزاعة دي لغاية شهر تسعة خلصت قصة امبابة لازم نبص لهم على مصيبة احنا اشتغلنا في امبابة نخش على فين على الجيزة خلصنا الجيزة اه، يقول لك السلفيين هم اللي كسروا أنف أبو الهول حسبي الله ونعم الوكيل السلفيين هم الذين أحدثوا فتنة عارمة وهم الذين تسببوا في الفتنة بين مصر وتونس في المباراة الشهيرة ليه؟ السلفيين دخلوا الماتش لقوا الحكم بيصفر قالوا له يا كافر يا اللي بتحكم بما- بغير ما أنزل الله وقعدنا بنسمع وهنفضل نسمع صح وهتفضل تسمع مرة قاطع الودان وأنا كنت في جامعة قنا عند زملائكم هناك في جامعة الأزهر الصبح وفي جامعة جنوب الدوادي بعد الظهر في فرع قنا وسألنا الطلبة والجامعة على مقربة الحادثة الشهيرة قطع الودان تدخل حتى على الجروب بتاعنا على الفيسبوك هتلاقي المسألة دي بالصوت والإيه والصورة فسألناهم إيه حكاية قطع الودان دي قالوا لي يا مولانا ده لا لها ارتباط ديني ولا ارتباط بجماعة من الجماعات أمال القصة هي قصة دعارة 11 بلطجي وواحد مربي دقنه طلع بقت القصة السلفيين يقيموا الحدود وبيقطعوا الايه قلت لهم طب انتوا قطعتوا ودانه ليه قالوا لي يا شيخ ده قطع الودان جه غلط ده كنا هنقطع رقبته ده قطع الودان ده جه كده بقول له طب يعني انت لو اختك مشت مع واحد في الجامعه طبعا احنا باردين شويه في الحاجات دي حطونا في ثلاجات في المدنيه الحديثه فعادي اختي ماشيه فيها حاجه فيها حاجه دي اختي ماشيه مع واحد بتحبه في الله حرام استغفر الله العظيم يا رب. حرمت الحب هي الحياه تمشي من غير حب ايه يا اخويا برود الاعصاب اللي احنا ماشيين فيه ده فالراجل بقول له بقول لاخواننا الصعايده قالوا لي يا مولانا ده لو حصل يركبنا سيدنا الصعيدي ونخلص عليه ده الواقع يا اخوانا ده الواقع غير القناعات الخاطئه التي تعطى لك عن طريق الاعلام المسموم العميل رابعا حينما تنطلق لتغيير النفس لا بد وأن تصاحب الناجحين نفسك تنجح آه سيبك من الفشل اللي انت لازق لهم وشوف واحد ناجح وقرب منه نفسي أطلع الأول على كليتي أعمل إيه أعمل إيه أشوف الأول على الدفعة أقول له بعد إذنك عايز إيه أبقى صديقك الأنتيم صح إنما قاعدة أكل ونوم يديك دبلوم من طلب العلا سهر الليالي وشد اللحاف وقال أنا مالي هذه القواعد الأصولية التي تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل معناها خراب البلد صح مفيش مفيش تقدم الأمة دي يا إخواننا لن تتقدم بالخطب والمحاضرات فقط هتتقدم بالشغل صح هونج كونج واليابان بعد الحرب العالمية كانوا تحت الصفر صح دلوقتي اسمهم النمور الأسيوية تعرف يعني ايه النمور الأسيوية يعني يما اوعى حد يقرب لها أمريكا تعمل ذكر على مين على الجرب انما تيجي عند النمور الاسيويه حد يفت... يقدر يقول للغول عينك حمراء ياكلوهم اكل اذا لابد وان تكون قويا ورحمه الله تعالى على الشيخ محمد متولي الشعراوي واسال الله عز وجل ان يغفر لنا وله اذ يقول لن تكون الكلمه من الراس حتى تكون اللقمة فأس مين ده الفلاح بيصحى الساعة واحدة ليه أصل قاعد طول الليل قدام روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك فأس مين يابا إخواننا النهاردة نازلين عشان خلاص انتخ... الامتحانات بتاعتهم قربت قبل كده الباشا بينزل الساعة واحدة الظهر ليه يمشي رجله لجامعة الفيوم رايح يزور الكعبة يملس على الحجر الأسود مسخرة حتى تغير نفسك لا بد وأن تجتهد أن تصاحب الناجحين تسمع عن أبي القاسم الزهراوي تسمع عنه ده مين ده أبو القاسم الزهراوي ده مين مين ما يسمعوش عنه ده طب ده أستاذ إيه أستاذ علم الإيه بارك الله في إجابة صحيحة جدا نعم أستاذ علم التصريف يا كلية دار العلوم ابن النفيس مكتشف الخليل بن أحمد صاحب معجم العين وأول من أنشأ علم العروض يعني الخطيب البغدادي يقول ودي حاجة جميلة لطيفة من اللطائف أذكرها لك يقول إن الرجل يقصد بذلك الخليل رحمة الله تعالى عليه يقول
السلام عليكم.
يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا اللهم صل على النبي
أرجع لموضوع يا إخواني فالخطيب البغدادي بيقول ذهبت فسمعت رجلا عايشه أي عايش من الخليل بيقول فوجدته وهو موجود قائم في بيته يتنتن فيقول تن تن تن تن حتى قال ولده لقد أصيب أبي بالجنون وابوه ساكت سايبه يتكلم لان ابوه صاحب ايه قضيه حتى خرج ببحور الشعر مفاعله مفاعله فعول مفاعله مفاعله فعول اعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون لها الرقاب ها فاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول فالراجل بص قال لا إله إلا الله إيه القصة دي قالوا له ده علم جديد اسمه علم العروض والقافية الواحد وهو بيدرس في اللغة العربية وإحنا في الكلية أول ما درست مادة العروض يعني تلذذت جدا بتقطيع الأبيات الشعرية جد حسيت كده فعلا ان دي صنعة صنعة توزن البيت وتعرف البيت المكسور من البيت السليم الموزون المقفى وتقدر تقول على أي بحر إذا يا إخواني لن نتغير إلا بمصاحبة الناجحين حتى تتغير لا بد من تحديد الآتي لا بد من تحديد الهدف وأن يكون هدفك واقعيا محددا منهجيا استمراريا حدد الهدف أنا عايز إيه دلوقتي أنا عندي شهر امتحانات الشهر امتحانات هعمل فيهم إيه واحد اتنين تلاتة بس في أربعة خمسة ستة اركنهم شوية صح ولا لا حدد الهدف وليكن هدفك محددا اتنين هدفك واقعيا انت راجل ضعيف جدا جدا جدا جدا في الحرص وتقول له أصل انا عايز ابقى محدث ازاي يعني انت سيء الحفظ ما تنفعش تبقى محد بس ما ينفعش تهمل الحديث صح أنا ضعيف جدا في الخطابة ولست من ذوي التأثير أسيب الدعوة؟ لا ممكن تنفع في التوزيع في الشغل الحركي كده يبقى هدفك ده لازم يكون واقعي طبقا لإمكانياتك لا بد وأن يكون منهجيا النهاردة أنت تريد أن تحقق التوازن بين الدين والدنيا قال الله يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة قال ابن كثير والقرطبي وغيرهما أي ادخلوا في الإسلام بجميع جوانبه صح طب انت لازم تكون منهجي لأن طعام الكبار سم الصغار وانت ماشي كده لازم تبقى ايه عارف انت طالع ازاي وماشي ازاي والخطوة اللي هتخطيها والخطوة اللي تصلح لي النهاردة والخطوة اللي تصلح لي بعد خمس سنوات صح فكرني دون بأخ جه زارني مرة في البيت فلقى عندي كتاب الأم للإمام الشافعي فبيقول لي كتاب الأم فعلا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق قلت له لا مش الأم اللي أنت فاكرها دي أخ بس ما يعرفش حاجة في البطاطس ما يعرفش ده بيفكرني بالأخ التاني اللي بيدلي بتصريحاته في كل حدث من الأحداث انت ما انت بتتكلم ليه انت مش من حقك تتكلم صح انت متخصص ده مش مش مش بحكر على رأيك بس انت متخصص في الدين علشان تتصدر للمشاكل الكبيرة في البلد انت متخصص لا انت رجل عندك نظرة كلية باعتراف باعتبار تراكم الخبرات وتراكم العلوم لا ده انت لسه صغير صح المشكلة ان انت ما انتش مقتنع ان انت صغير لهذا تصاب بالعجب منفوخ شايف نفسك اكبر من حجمها الطبيعي صح ايه يعني التحيت يعني بقيت شيخ الاسلام قال الشافعي والله ما قال امين قط ولكن ائتمن غير امين فخان ووالله ما سئل عالم فافتى بجهل قط ولكن سئل غير عالم فافتى يطلع واحد يقوم عامل لك فيلم فيلم في اي قصه من القصص اللي بنسمعها دلوقتي وتلاقي وراه اتباع بالالاف بالالاف فتيجي تكلمه تقول له انت استشرت حد يقول لك لا والله يا اخي نسيت استشير طب انت حضرتك من ال... من اهل الحل والعقد خلي بالك من كلمه العقد دي لحسن مسك وعمك حازم شومان في قناه من القنوات وقال لك شفتوا الداعيه اللي انتوا بتسمعوه ما بيعرفش يضبط الكلام باللغه العربيه الفصحى مسكين يا اخي ثغر والمصور اللي بيتكلم ده إن كان أخونا أخطأ مرة التاني مخرف على طول الخط ماشي كده ماسك سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع بتاعت الشيخ الألباني وقعد يقولها يعني لو تتبعناها نجيبه لمس أكتاف بس لن نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه فيطلع لك واحد يقول لك والله في القضية الفلانية أصلا أنا رأيي حضرتك بتتكلم ليه يعني انت متخصص يجي يتكلم حتى في مسألة اقتصادية يقول لك والله اصل انا رأيي كذا رأي حضرتك ده انت متخصص في الاقتصاد انت متخصص مش ربنا قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه قال لك ده كان زمان إنما الروس تساوي الثورة دي ثورة شباب يعني وثورة شباب معنى إن كده خلاص الناس الكبيرة دول آه، حاطينهم كده على البربان ولا ايه مش فاهم يعني خلي بالك من النقطة دي كويس لتكن منهجيا في سؤال بيجي لي في كل مكان انا عايز ابقى منهجي في طلب العلوم الشرعية وابقى منهجي في طلب العلوم اللي بدرسها في الكلية وانجح في الاثنين هديك اسم كتاب كتاب ده ان شاء الله محمد هيجيبه لكم هيوفره لكم ان شاء الله قبل ما تنتهي الدراسة يكون الكتاب ده معاكم اسمه ماذا يريد الله منك اسمه ايه ما بتكتبوش ليه مستغنيين الاخوة ربنا اغناهم خلاص اسمه ماذا يريد الله منك ماذا يريد الله منك ده يديك منهجك عقيدتك السليمة اللي تعتقدها او تموت عليها ايه باختصار عبادتي كيفية طلبي للعلوم بشكل واقعي متدرج منهجي مستمر عبادتي دعوتي ازاي ادعو الى الله وازاي اوصل لعقليات الشباب الغلبان والبنات الغلابه دول ازاي اثبت ازاي اصبر ازاي احتسب يعطيك منهجا شاملا لحياتك اسمه ايه حتى من اسمه واضح ماذا يريد الله يجب على اخواننا ان يجتهدوا فيه نعم لابي عبد الرحمن المنصوري لابي عبد الرحمن المنصوري ايه أم أنا بتكلم بقول إنجليزي دكتور علي نقولها بالإنجليزي إزاي لأبي عبد الرحمن المؤلف أهو
الدنيا ولا اللقب يريدون الاسم
طب خليها بيني وبينك يا دكتور خليها مسطورة الشاهد هذا البحث الشيخ أبو بكر الجزائري الشيخ خالد المشيخح شيخنا الشيخ الحويني آه، الشيخ العدوي الشيخ وحيد باري الشيخ الزغبي الشيخ آه، يعني يعني ست أو سبع أسماء قدموا لهذا البحث المطلوب أخوانا يبدأوا يترجموا البحث ده عملي في دماغهم عشان تبقى خريطة الإسلام واضحة في دماغك تبقى كل نقطة في حجمها الطبيعي العقيدة في حجمها الطبيعي والعبادة في حجمها الطبيعي والأخلاق في حجمها الطبيعي والدعوة في حجمها الطبيعي. كل حاجة في إيه؟ في حجمها الطبيعي أخيرا يا إخواني عشان أنا زهقت وأنتوا زهقتوا صح؟ لا إله إلا الله آخر حاجة يا إخواني كيف تغير نفسك لابد من الحرص الكامل التام على علو الهمة والاستمرارية في العمل علو الهم كان الحسن رحمه الله يقول كن رجلا ذا همة يحيي الله بك أمة كن رجلا ذا همة يحيي الله بك أمة إن إبراهيم كان أمة خليك راجل زي سيدنا إبراهيم راجل زي سيدنا النبي الناس اللي بيقول مفيش أمل والله العظيم انت لو عملت ايه جامعة اللي مش عارف عمرها ما تغير والله العظيم لو جبت لهم مين اللي بيحب بيحب واللي بيصبرص بيصبرص واللي بيشرب بيشرب مفيش أمل نقول له يا راجل ده سيدنا النبي بدأ عليه الصلاة والسلام وحيدا فريدا صح دلوقتي انتشرت دعوته إلى العالمين صح لماذا لأن الرسول كان عالي الهمة فقال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها شفت بقى ليه الهمة الدنية دي أخ عايز يتحرك في الدعوة يقول لي إيه إن شاء الله أنا هقول للخمسة أصحابي دول بس تعالى صل خمسة كلية بتاعت دار العلوم فيها عشرين ألف طالب وأنت تقول لي هكلم خمسة إيه الهمة التعبانة دي وطبعا لما يكلم خمسة هي دي بدايته صح على طول هيشحر بعد أول زبون يقول له طريقك أخضر يا أستاذ صح همة تعبان واحنا طلبة في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة المنصور عملنا مشروع اسمه ليسانس مع القرآن ايه فكرة المشروع قلنا لهم انتوا هتتخرجوا من الجامعة فقابلوني لو اشتغلتم هتخرجوا كده ان شاء الله تقعدوا كده ايه ان شاء الله تنقوا الرز مع الحاجة وحاجات من كده فقلنا نعمل مشروع اسمه حفظ القرآن وقسمنا حفظ القرآن على أربع سنوات سنة أولى سبعة أجزاء ثانية سبعة أجزاء ثالثة سبعة أجزاء رابعة سبعة أجزاء سبعة في أربعة وحضرتك وأنت طفل سمعت عن جزء عامة وتبارك يبقى خلصنا الإيه؟ المصحف ثلاث أجزاء في الترم الأول وأربع أجزاء في الترم الثاني ومراجعة في الصيف كله على السبع إيه؟ أجزاء هذا المشروع بدأناه على مستوى الكلية حفظ القرآن وختمه 1800 طالب وطالبة كانت بداية ومش هقول لك لغة عربية ولا بتاع لا ده فرنسي وانجليزي وعلم اجتماع يعني كان اخواتنا في الكلية دول حاجة كده بتتعد كده زي النمل كده تخيل كلية آداب يعني في سنة رابعة كنت عايزك تيجي تشوف كلية الآداب دي بقى اللهم لك الحمد إخواننا اشتغلوا وتحركوا مش بلطجوا وناموا يقول لك الله ناصر دينه سبحانه وتعالى بس مش في أسباب صح يا إخواني أنت ما بتشتغلش وبتطبق مبدأ اللي عاوزني يديني أنا ما أروحش لحد رخر ما حدش بيجيلك صح يقول لك احنا هنعمل اعلان ان الندوه الفلانيه طب انت نزلت اشتغلت استغفر الله احنا بنشتغل برضه استغفر الله العظيم يا رب طب وانت عايز الناس تشم على ظهر ده ده في قطاع طريق في كل ده هو جاي لك وكل شويه واحده ترن عليه انت رايح فين يقول لا ده انا رايح ندوه دينيه لا اله انت سخن يا ابني لا اله الا الله ندوه دينيه ايه يا عم هم يقولوا ايه يا عم يصدعوا دماغنا زي الاستاذ ابو الليف سمعتوا عن الاستاذ ابو الليف شفتوا الاغنيه غير المحترمه اللي طلعت على الفيسبوك اللي جايبين فيها الشيخ حسان وهو لابس طرحه والشيخ الحويني وهو لابس طرحه والشيخ الزغبي وهو لابس طرحه والشيخ يعقوب وهو لابس طرحه حسبنا الله ونعم الوكيل هي دي بقى حريه الراي والراي والرأي الآخر أنا سعيد جدا إن هم كل يوم بيظهروا لنا حقائقهم وبنرد عليهم وبنقول قل موتوا بغيظكم الإسلام منتصر لو سألنا طلبة كلية دار علوم النهاردة بأعلى الصوت هنقول نعم للإسلام ما سمعتهاش كويس نعم للإسلام هنقول لا لله دينية ده رأي الشعب مش بيقولوا رأي الشعب ده رأي الشعب الشعب بيقول للدين نعم نتنياهو قبل الثورة بتاعتنا دي بست سبع شهور أعلن يهودية الدولة لا طب اشمعنى نتنياهو يعلن ند- يعني يهودية الدولة والناس كلها تقول أمين ونيجي نقول الاسلام يقول لك فوبيا الاسلام ويطلع لك واحد آه، في مش عارف ايه واخد بالك احنا لن نتقدم الا بدولة القانون لن نتقدم الا باعلان الدولة المدنية الليبرالية الديمقراطية يا خراب ده انتوا لو ده انتوا لو وصلتوا هناك هتذبحونا هيذبحونا اسمعوا عن محاكم التفتيش هتشوفوها بقى في كل حتة بقى هتشوفوا الناس متعلقة كده جريمتهم ايه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد لا بد من الاستمرارية في العمل يا إخواني ولا بد من علو الهمة نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يهدينا وأن يأخذ بناصيتنا اللهم إنا نسألك أن تنزل هدايتك ورحمتك على أهل هذا المكان أجمعين اللهم نزل هدايتك ورحمتك ومغفرتك وتثبيتك على شباب كلية دار العلوم وعلى إخواننا في جامعة الفيوم وعلى سائر شباب مصر وبنات مصر وسائر شباب المسلمين اللهم انصر إسلامنا اللهم انصر قرآننا اللهم انصر توحيدنا اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشريعتك أن تحكم اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير ومن أراد بلادنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره مزقه كل ممزق يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا